شيء لا لا أنا أنا أحب أنا فيش خلاص آه البدع لما تحسي ده قولي يا رب
إذا بدع على دد ها إذا دد إذا إذا
كلمة مديرة
Today, today, I did it.
الأعرب
Now, did it. Alpha,
انت اسمك ايه؟
did تير ايه؟ تير السلام اسمك ايه؟ اسمك ايه؟
it.
اسمها ايه دي بقى؟
Oh,
قولي اسمها ايه؟
Dada, ريشة
Isad, Asad, Asad, عسى
Amare,
عايزة تشربي ايه؟
Gia, عايزة تشربي ايه؟
Gia, Gia, Mama.
بدع على دد Baba. Uh,
طب بدع على I did.
دد تشيش
Oh, she's a, a, a day. A kid, Leah. Leah. Okay. Yeah, but,
حطيها فين؟
uh, who
فين البوك؟
I فين؟ فين البوك؟ اسمه ايه؟
put up اه فين شعرك؟ اسمه ايه؟
that شعره
burger.
كهرباء
Baba.
بدع على حسن الشاعر والجدع جدع ماما نعم جدع اسمها ايه؟
ماما ماما إيه؟
بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟
إيه؟ إيه؟
بدي على قطة بدي على قطة
أروح أبيع ولد ولد أبا أبا أبا ماما ماما بيا بيا كمان بيا بيا بيا بيا هاجي هاجي Nicolás, a papadinha. Da, da, da, da, da, da. Achei, achei, achei. Chama, mãe, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, Tita, a Tita,
إيدي Dada, لا إيدي
Dada.
إيدي بيقول لها اسمها إيه؟ لا اسمها إيه؟ طب اسمها إيه؟ لا اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ قولي اسمها إيه؟
قاعد قاعد
Papa! Papa! Papa! Ah. Ah. Bia. Eh. Ah, ah, sorry. Ah, sorry. Ah, sorry. Ah, sorry, Mama. Sure.
عايزه ايه؟
شيبسي؟ هتشتري ايه؟
ايه؟
جبت لي ايه كوكو؟ شيبسي ماشي شيبسي وانت معاك ايه شنطة؟ معاك ايه؟
انت مم. طب بص، هتعمل ايه بالشنطة؟
انت انت عايز تاكل ايه انت عايز ايه عايز تعمل بيبي تبسي طيب بص انت عايزه تاكلي ايه تاني لحمة محمى وعايز تاكلي ايه تاني هتاكلي ايه ماما طب محمى وتاكلي ايه تاني هتاكلي ايه فرخه هتاكلي ايه اسيبها طب هسيبها هسيبها طيب طب تعالي انت بقى تبسي طبعا بتقول لي هبه باي باي ايه؟
باي هبه لا باي هبه
هبة لا هبه طب بص بص بص نادي على القطه نادي عليها يلا طب ايه طب قول لي انت عايز ايه وانا هجيب لك عايز ايه محمد طب قول لها انت عايزه ايه اخ اخ اخيوه انت تاكلي ايه تاني ولا قلم؟ خد القلم ايه ده مين هياخد ايه ده قلم؟
ايه اسمه ايه ده قمم okay جميل طب بص طب انا عايز منديل خدت المنديل بتاعك؟
ايه ده اسمه ايه ده منديل طب بص انت هتاكلي ايه لا مش شيبسي مكرونه هتاكلي ايه مكرونه قولنا طب بص طب بص طب بص انا هقول لك على حاجه تشربي عايز تشربي ايه بوق تشربي ايه ده ميه بوق طب هتقول ايه لا، طب بص احنا هنجيبه ايه واحنا ماشيين في آخر الساعة؟ هنشرب ايه ساقعة عايز
ميه ايه ميه ميه
عملت ايه في هبه ضربتها ايه
هبه ايه بصي امل عملت فيكي ايه اه اه اه اه اه ايه بقى ميه مش عارفه اجيبها طيب هي بتسوني امل عملت فيك ايه ضربتك اه اه طب نيجي على القطه يلا نيجي عليها ه- راحت تجيب لك شيبسي طب بص نيجي على القطه اه نيجي على القطه يلا يلا عليها طب نيجي على مرمين نيجي على نيجي على امن نيجي على امن أنو أنو أنو نيجي على كلورا طب بص نيجي على القطه وانا هجيب لك شيبسي نيجي على القطه هجيب- اسمه ايه امام ده اسمه ايه بص لا لمبه اسمها ايه
ده نور اسمه ايه نور طيب وده اسمه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اسمه ايه اسمه ايه كرسي طب نيجي على القطه يلا ليه طب قول بص سقف لبودة وقول له برافو طب ليه يلا يلا
عايز ايه يعمل لك ايه في الشيبسي ده ايه ده افتحها أه، دي ولا دي التحديد التح- التحديد
هتعمل ايه بيه
لا مش بعبة ده هتاكليه ايه هتاكليه مصر هتاكليه ايه طيب بص نيجي على القطه يلا نيجي نيجي على الكلب نيجي على الخروف
نرجع عليه تاني كده نيجي على الخروف يلا خروف نيجي عليه طب بص الخروف بيعمل ازاي ها الخروف بيعمل ازاي بيعمل ازاي بيعمل ازاي يلا ها قولي لي الخروف بيعمل ازاي مي الخروف بيعمل ازاي يلا بيعمل ازاي الخروف ايه ده هو طيب بص بص.
وقع ايه اللي حصل عملوا ايه دول وقعوا عملوا ايه بيعرف يقول وقع كده اه بص الحاجه دي عملت ايه وقعت طب بص الخروف بيعمل ازاي طب الكلب بيعمل ازاي ها
انت بتعمل ايه هو اتلعب في بص بص بقه مليان هيتكلم ازاي انت عندك شنطة دي اسمها ايه بص اهي اهي اهي اهي خلاص، انت بتزعل خلاص.
بص دي اسمها ايه ايه دي ايه دي بتاعت مين دي بتاعت مين دي
شنطة بتاعت مين بتاعت مين هتشيع خلاص خد بقى.
كلم امل كلم امل خد التليفون كلم امل كلمها. ليه خلاص خدي الت- الشيبس بتاعك لا هو هيكلمها لا لا لا خلاص كلمها يلا.
خد الشيبسي عشان تكلمها يلا
خبي خبي يلا يلا طب كلم امل طب ايه افتح استني كمل الجملة كلها تفتح ايه يا يا يا كده كفاية الشيبسي
ده اسمه ايه ده اللي هناك ده باب اسمه ايه ده لا باب اسمه ايه باب وده اسمه ايه افتحها شباك اسمه ايه شباك باب
طيب عارف الفرخة عارف. نيجي على الفرخة نيجي عليها فرخة طب بص القطة الكلب بيعمل ازاي؟ لا دي القطة الكلب بيعمل ازاي؟ آه، آه، آه، آه. بيعمل ازاي؟ بيعمل ازاي الكلب؟ ها؟ بيعمل ازاي؟ ها؟ بتعملي ايه دلوقتي؟ بتاكلي ايه؟ شيبسي؟
تاكلوا الشيبسي ايه مام ما؟
تاكلوا ايه
فين بقه؟ فين؟ اسمه ايه ده؟ لا اسمه ايه ده؟ لا اسمه ايه؟ بقه اسمه ايه؟
عايز بسكوت عايز ايه اسمه ايه لا علي اسمه شوقي ايه؟ عايز ايه؟ عايز بسكوت؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ طب بص اقف كده
عايز ايه كوكو بسكوت
انت عايز ايه دلوقتي؟
عايز شيبسي ولا بسكوت
قول طب قول واحد واحد مش عايز بسكوت هو اتنين على طول اتنين ماما انا قلت له انت عايز عايز شوكولاته واحده ولا اتنين
عايز ايه واحده ولا اتنين ها اجيب لك شوكولاته عايز واحده ولا اتنين ايه واحده ولا اتنين ايه
محمد لا مش لحمه انا هجيب لك شوكولاته عايز واحده ولا اتنين اتنين
بص بص انا عايز ندى السمكه قولي سمكه ندى لا قولي سمكه فيش قولي فيش فيش بقى اه طب بص ندى على السمكه ندى هنا ندى على- ندى على مريم مريم ندى على ايهاب ندى على وجيه لا شوف ايدك كده ندى على وجهي يلا ندى على وجهي يلا ندى على وجهي يلا يلا ندى عليك طب مفيش طب ندى على وجهي انت عايزه تمسكي ايه مثلا هيك روحي يمينك السمكه لا تعالى سقف قول له بودة برافو قول له برافو اه عنده كلمات تانية عارفينها ولا كده كفاية عليه انا مستني عنه بس عايز منك لان انا عارفاكي قوي لا ابدا لا مفيش مشكله لا صدقيني هو يعني في حاجات كتير بيعمل ده بس هو فكره الهبل يعني هو بينطق مثلا الحكايه مثلا اللي احنا بناكلها بقول انت انت عايزه تاكلي ايه؟ لا لا خلص هتاكلي جبنه ولا بيضه؟ بيضه؟ هتاكلي جبنه ايه؟ خد اهي خدشيها هنا خدشيها هنا ارميها يلا ارميها بخ. بص انت هتاكلي جبنه ايه؟ ها؟ بابا هيجيب لك جبنه ايه؟ تركي تاكلي جبنه ايه؟ تركي طيب انت هتاكلي بيضه؟ انت عايزه عيش؟ عايزه ايه؟ لا عايزه ايه؟ ها؟ عايزه ايه؟ يلا بابا هيجيب لك ايه معاه؟ عيش؟ طيب انت هتاكل ايه؟ بص هتاكل ايه عشان اجيب لك؟ لا غير الشيبسي عيش هتاكل ايه؟ عيش وهتاكل ايه تاني؟ موزة؟ موزة وعايز تاكلي ايه تاني؟ تفندي؟
سيبي دي بتاعتك اي يا اختي كويلة انت عايز تاكل ايه؟ تفندي؟ طيب انت هتاكل ايه؟
ما قاش تفندي ولا ما- هتاكل ايه؟
تفندي هتاكلي ايه بص؟ لا هتاكلي ايه؟ تفندي؟ عايزة ايه؟ أفندي لا ما قاش ما قاش واضحة دي استني عارفها بس أنا عايزين تقول لك اقول تفندي هناكله ايه؟
هتاكل ايه؟
هاتي. مم.
انت عايز تشرب ايه الصبح؟ لا ما تنسيش انت عايزه تاخدي ايه انا عايزه اشرب ايه انا عايزه تشربي ايه
انا لبن لبن اجيب لك
عايزه ايه عايزه ايه هاتيها تشرب ميه دي- لا دي اسمها ايه انبوب بصي اجيب اجيب لك الشمعه اعمل بيها ايه قول لها بح خلاص طب قول لها بح طب قول لها بح طب تحتي هات حبة بح واحده بح خلاص تحت
خلاص قول لها خلاص.
خلاص بتاعتي هتيجي تاني هنا هتيجي فين حضانه لا هتيجي فين هتيجي فين يا بود هتيجي الحضانة هتيجي فين قول لها بح خلاص قول لها بح قول لها بح فين المية فين بح
مية ايه بح المية ايه بح خلاص
في ولا لسه
يلا يلا قول قول برافو بح لا خلاص بح خلاص
بح برافو كودا سقف يلا دول قولوا برافو برافو برافو ايه قولها تاني كده قولوا يلا تاني برافو
قول برافو تاني طب قول برافو تاني بص طب بص قول يلا برافو طب عشان بح برافو اوعي طب انت رايح فين
رايح فين؟ عند الديك طب بص بص قول لي هنا برافو
ايه برافو لا دي طالعه تصدق امشي باي رايحة فين؟ باي؟ عند مين؟ رايحة باي عند مين؟ عند ماما؟ ولا عند مين؟ هي دي كل واحد عند ايه ده اسمه ايه ده مده اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه استنى اسمه ايه ده بصي كرسي طيب بص بص بص استنى انت عايز تطلع هنا فين هتطلع على ايه لا دي ما يعرفوش بس كلمة فوق بص انت عايز تطلع هنا ايه فوق عايز تطلع فين فوق